بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين اول موضوع هيبقى بعنوان اساسات البيت المسيحي احنا هناخده من كلمات افسس خمسة رسالة بولس لافسس الجزء اللي بيتقري عادة في الافراح احنا ياما حضرنا افراح وقبل اولادكم واحفادكم انما احيانا الكلام المهم اللي بيتقال ده مش بنركز فيه مع انه الانجيل هو حاطط كل الاساسات اللي تحمي اي بيت وبالمناسبة قد سابونا لما اختار الموضوع ده عشانكم وعشان اولادكم بمعنى ايه انتوا قد يكون بيوتكم فيها برضو محدش كامل يعني في قصور في بعض الامور كمان بالاولى واحنا بنربي اولادنا عاوزين نعلمهم ازاي يعيشوا بيوت مسيحيه ويا ريت من قبل ما يتجوزوا كمان يتعلموا ازاي يطلع بيته بتاع ربنا من الاول زي ما ربنا قصده احنا عاده بيوتنا ماشيه زي ما الناس قصده زي ما التلفزيون بيقول زي ما بنشوف اللي حوالينا بيعيشوا فاغلبنا الستاندرز بتاعتنا متاخده من اللي حوالينا وده اللي بيخلينا مش سعداء يعني احنا عندنا كل اساسات السعاده بس مش سعداء كفايه لان احنا باصين مش على اللي ربنا قاله او اللي ربنا عاوزه باصين على اللي الناس عاوزاه او اللي الناس بتقوله ودي مشكلتنا دايما كمسيحيين ان احنا بنكيب بنسيب ال reference الاساسي بتاعنا ربنا اللي خلقنا وعارف سعادتنا في ايه ونبص على ال reference المعتاد الناس بتقول ايه وبتعمل ايه وعاوزين نبقى دايما بنجريهم او ننافسهم في اللي بيعملوه بينما اللي بيعملوه واللي بيقولوه للاسف اغلبه مش مظبوط او ما يديش ساعته افسس خمسة من اول عدد عشرين النص هيبقى قصاد عينيكم وبعدين هنطلع منه بشوية افكار وبعدين ناخد البريك بيقول شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والاب هقرا النص الاول خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسي كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم من يحب امرأته يحب نفسه فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا هذا السر عظيم ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه وأما المرأة فالتهاب رجلها أظن أنتم بتسمعوها في, في الإكليل فالتهب رجلها شمامسة كتير يقروها كده الحقيقة فطبعا الستات ما بيصدقوا ياخدوها تهب هي فالتهاب فالتهاب بس لما الأمر بيبقى مجزوم بحسب الألف فالتهب رجلها يعني المهم ده المعنى يعني ناخدها نقطة نقطة ولو معلش أول نقطة تلاحظوا قبل النص ده قبل ما نعرف إيه اللي بين الراجل ومراته إيه الأساسات اللي حطها المسيح عشان يسعدنا حط لنا مبدأ شاكرين كل حين على كل شيء شوفوا ببساطة كده أسعد زوج وأسعد زوجة هم اللي متعودين يقولوا طول الوقت أشكرك يا رب يعني مفتاح من مفاتيح السعادة السهلة جدا واللي في إيدينا كلنا واللي للأسف راكنينه في جيوبنا مش بنطلعه هي كلمة أشكرك يا رب الكلمة دي ليها تأثير عجيب على استقرار النفس وسعادة البيت شاكرين كل حين على كل شيء كم واحد فينا لما بيرجع بيته بيقول أشكرك يا رب كم واحد لما بيلاقي أولاده رجعوا البيت بيقول أشكرك يا رب كم واحد لما بياكل لقمة بيقول أشكرك يا رب احنا بنعتبر بعد فترة ان كل شيء بيحصل طبيعي ما يستاهلش الشكر بينما بنكتشف أنه كان يستاهل الشكر لما مرة واحدة يتهز لما مرة واحدة يحصل مشكلة تحس أنه اللي بقالك خمسين سنة بيحصل معاك طبيعي ما كنتش عمرك بتقول أشكرك يا رب عليه يوم ما راح منك أو يوم ما تهز اكتشفت أنها كانت نعمة أنك تروح بيتك كل يوم سليم أنها نعمة أن أولادك بخير أن نعمة أنه أنه في أكل وفي خير وفي نجاح وفي وفي وفي حياة الشكر هي بداية استقرار البيت المسيحي احنا مش داخلين لسه بقى فيما بين الرجل وزوجته او الاب والام واولادهم لا لا قبل ال interactions دي يعني في حاجة اساسية لازم تبقى جواك انت ولازم تعلمها لاولادك من دلوقتي عشان يبقوا ازواج سعداء وزوجات سعيدات انه يتعلموا يقولوا اشكرك يا رب كتير لانه للاسف احنا عندنا خير بلا حدود انما الشكر اقل ما يمكن وطبعا دي حاجة يعني عاوز أقول أنتوا في تعاملاتكم الإنسانية مع بعض لما تعمل خدمة كبيرة في حد وأنت مش مستني حاجة بس الحقيقة بتبقى مستني كلمة الشكر كلمة الشكر بتبقى إيه تفرق معاك ربنا كده مش لأنه عن احتياج لأن الشكر معناه علاقة طبيعية سوية يعني أفكركم فاكرين ربنا يسوع مرة عمل معجزة لعشرة برص عشر ناس عندهم برص وبعدين رجع واحد من التسعة فربنا يسوع سأل سؤال يوجع القلب شوية قال أين التسعة أين التسعة لأنه رجع واحد بس يعطي المجد لله ربنا فرح بيه لكن سأل سؤال مهم هما فين التسعة ودايما أحس إن إحنا مقصرين في الشكر بنسبة تسعة من عشر يعني غالبا إحنا بنشكر واحد من عشر مما يجب أن نشكر فربنا كل يوم يقول لك فين التسعة حبيبي ما شكرتش ليه على سلامة ولادك ما شكرتش ليه على صحتك ما شكرتش ليه على شغلك ما شكرتش ليه على شريك حياتك أين التسعة وربنا لما بيقول كده أو لما بيعلمنا نعيش حياة شكر هو ده لينا مش ليه لأن اللي هيعيش حياة شكر هيشعر بأمان وهيحس كل حاجة ماشية حلو وهيبقى دايما عنده رجاء وتفاؤل وهيبقى مقبل على الحياة ويبقى شايف الكوباية مليانة مش ناقصة فتبقى الحياة سهلة جدا إنما اللي مش عارف يشكر ده اللي عايش تذمر مستمر ده اللي عينه ما بتشبعش أبدا ده اللي بيجري وبينهج ده اللي ما بيلحقش يعيش ده اللي عايش يوم عمره ما بيوصل له لأنه مش شاكر إنما اللي بيشكر عايش اليوم بتاعه مستمتع باليوم بتاعه عارف يعيش اللحظة اللي هو فيها ربنا يسوع بسطها وقال لا تهتموا بالغد الغد يهتم فيما لنفسه ليه تقولوا هم بكرة ما تقول أشكرك يا رب على النهاردة أغلب الناس يقولوا عايشين يا في المستقبل يا في الماضي إنما نادرا ما بنلاقي حد عايش في الحاضر تلاحظوا أغلب دماغنا يا رايحة في امبارح يا ريتني يا رايحة في بكرة نفسي طب والنهارده النهاردة أشكرك لو عشنا النهاردة هتلاقي الحياة سهلة جدا وده بقى يديك طاقة لما مراتك يعني تضايقك شوية تستحمل لما جوزك يبوخ شويتين هتعدي ليه؟ لأن اللي عارف يشكر هتبقى نفسيته قوية هتبقى الكباسيتي بتاعته كبيرة شوية إنما اللي مش عارف يشكر هيبقى أي موقف بيستفزه والدنيا تمشي كده بدون طعم الشكر يقولوا من من اباء الفضائل يعني ايه يعني مجرد كلمة أشكرك يا رب دي تولد مجموعة من الفضائل ملهاش آخر جواك يعني الشكر له علاقة بالسلام اللي بيشكر كتير عنده سلام في قلبه اللي بيشكر كتير يفرح بسهولة اللي بيشكر كتير عنده قناعة اللي بيشكر كتير عنده إيمان اللي بيشكر عنده محبة عنده رجاء تلاحظوا كل حاجة بنوعظ فيها لازم ليها علاقة بالشكر لأن اللي بيقول أشكرك يا رب يحب ربنا اللي ما بيقولش أشكرك يا رب كفاية ما يدعيش أنه بيحب ربنا كفاية خلينا واضحين لأن التقدير نفسه نوع من الحب الابريشيشن ده أنت بتحس أنه نوع من أنواع الحب how much you appreciate God's love يعني هي دي بتقول لك أنت بتحبه ولا لا فمجرد أشكرك يا رب دي معناه أنك بتحبه أشكرك يا رب معناه أنك شايف إيده ده إيمان بقى شايفه هو اللي بيدبر حياتك شايفه هو اللي بيبعت القرش والرزق والخير والبركة شايفه هو اللي مديلك نعمة في عينين الناس شايف النجاح هدية منه إنما لما ما بتشكرش من غير ما بتحس بكونشسلي كده انت معتبر النجاح إنجاز شخصي ليك ونسيت إنه هدية من ربنا الحياة هي هدية كان ممكن قوي ما توصلش للي وصلته مهما قلت لو فكرت شوية هتلاقي كان ممكن قوي ما تكونش في المكان ده فهي مجرد أشكرك يا رب هو إرجاع الفضل لله ده نوع من أنواع الإيمان إنه يا رب أنا مصدق إنك أنت اللي عملت كده إن ده كله من إيدك كان ممكن أمشي وأسيب الدنيا بدري عن كده كان ممكن ظروفي تتلخبط قوي عن كده كمان رجاء لأن أشكرك يا رب معناها يعني زود يا رب مارس حق له كلمة مشهورة أظن كثير منكم عارفينها يقول ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر يعني عاوزين تستنصحوا مع ربنا وعاوز حالك يزيد والخير يزيد اشكر كتير الحاجة اللي تشكر عليها هتزيد لوحدها لكن لما تبطل تشكر هتنقص فهنا استثمار الحياة كله من خلال كلمة الشكر العطية تزيد بالشكر وتقل بدون شكر ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر ثاني نقطة حطها لنا بولس الرسول احنا بنناقش أساسات الحياة الزوجية أو الحياة المسيحية أو الأسرة المسيحية عشان يبقى أسرة جميلة مسيحية حلوة فرحانة بربنا في أساسات بتتحط أول أساس كلنا نتعلم نقول أشكرك تاني أساس يقول شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح احنا ككنيسة قبطية بناخد الكلام ده الحقيقة ونعمله منهج لحياتنا بمعنى ايه عارفين اباء الصحراء بتوعنا ام بنطونيوس وابو مقار اللي علموا الدنيا كلها الرهبنه لقوا في عشرات من الايات بتتكلم عن اسم ضروره الاسم اسم ربنا يسوع لما بطرس ويوحنا كانوا داخلين الهيكل وكان في راجل اعرج على الباب وشحت فتفرس فيهما منتظرا ان ياخذ منهما شيئا فبطرس قال له كده بص كده شويه كمان ده منظر ناس هيطلعوا فلوس يعني قال له ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لي إياه أعطيك أنا عندي حاجة أغلى من الذهب والفضة اسم ربنا يسوع معنى إيه إنه يقول الذي لي يعني إحساسه إنه يملك كنز مجرد إنه يقول اسم ربنا ده كنز بالنسبة له فقال له الذي لي إياه أعطيك باسم ربنا يسوع المسيح قوم وامشي قام وامشي الدنيا اتقلبت فبطرس وعظ على الاسم في وعظه في سفر الاعمال على الاسم قال لهم الشخص اللي انتوا قتلتوه ده باسمه بس باسمه الراجل ده بيمشي لان اللي قتلتموه ده هو اسم الله واسم ربنا يسوع الذي به ينبغي ان نخلص اللي فيه كل القوه وكل السلام عارفين احنا لو اتعلمنا نقول اسم ربنا كتير هتلاقوا الحياه اختلفت لوحدها هتلاقي النكد راح لوحده هتلاقي الغم قل والهم راح والغضب قل والإدانة راحت والقلب هدي اسم ربنا بيعمل معجزات بس عاوز تريننج ازاي الواحد يتعود اول ما يصحى يا رب يسوع اشكرك يا رب يسوع المسيح ارحمني يا رب يسوع اديني حكمه يا رب يسوع بارك في اليوم يا رب يسوع احفظ العيال يا رب اسم ربنا ده لوحده صلاه متكامله وخلي بالكم زمان اصله اجدادنا ما كانوش يقروا ويكتبوا فما كانوش يعرفوا يحفظوا اجبيه زينا انما تلاقوا الفلاح البسيط ده اهم حاجه في حياته ايه يقول الاسم ويدخل السماء ويسبقنا كلنا وممكن يبقى شهيد هو كل اللي يحفظه ايه يا رب يسوع المسيح ارحمني يا رب يسوع المسيح اشكرك يمكن ما يعرفش زينا مزامير ولا ما يحفظش الحان على قده انما يسبقنا كلنا لان مجرد انه عايش بهذا الاسم كان بيبقى جواه روح قوه روحيه غريبه وتلاقي الدنيا رخيصه في نظره وتلاقي الايمان صخر وتلاقي كل حاجه حلوه فهنا بيقول شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب لما يقول في المزمور نترنم بخلاصك باسم إلهنا نخلص أو نام أو نرفع رايتنا في المزمور يقول باسم إلهنا بنرفع راسنا اسم ربنا بيرفع الراس كده أبو مقار له تشبيه جميل قوي يبسط بيه يعلم الرهبان ازاي يكرروا الاسم فيقول لهم عارفين في زمن بقى ابو مقار في القرن الرابع والخامس قال لهم لما واحد لما بنت كده تنزل السوق وتبقى جميله يعكسوها الشبان ده بيكلم رهبان قديس ابو مقار فأخوها يمسك إيديها وينزل بيها السوق فتبقى هي عينها في الشبان والشبان عينيهم فيها بس ما تقدرش تتحرك عشان أخوها ماسك إيديها ويرجعها البيت بالسلام قالوا له مش فاهمين حاجة إيه الحكايات دي بقى قال لهم ال- ال- الأخ ده هو اسم ربنا لو النفس الشقية دي اللي عينيها في الدنيا والدنيا عينيها منها نزلت الدنيا هتضيع إنما لو لزقت في أخوها في هذا الاسم أخوها هيصونها لغاية ما يرجعها السما فهمتوا التشبيه؟ أخوها يحفظها يعني مجرد اسم ربنا يسوع يصونها لغاية ما يوصلها السما بالسلام إذا ده التدريب سهل أوي إحنا بنقول كلام سهل بنحاول نقول كلام سهل كلمة أشكرك يا رب ما تكلفكش كتير بس هتعمل في حياتك كتير كلمة يا رب يسوع المسيح حط وراها أي طلب مش هتكلفك كتير بس هتعمل في بيتك كتير يقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع يعني لما تلاقي الدنيا هايجة عليك اجري على على الحصن كانوا زمان الب- البلاد تبقى محصنة كده زي الحصن اللي في الأديرة اللي راح منكم أديرة لما يحصل أي هجوم يدخلوا حصن ويقفلوا عليهم محدش يقدر يطولهم اسم ربنا ده الحصن لما تلاقي نفسك الغضب داخل عليك أو المشاكل هايجة أو البيت فاير أو اقعد قول يا رب يسوع شوية هتلاقي الدنيا هديت لوحدها تلاقي الشياطين اتبخرت من قدام ليس بأحد غير الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص ثالث أساس من أساسات البيت المسيحي الخضوع كل الستات بيكرهوا الآية بتاعت أيها النساء اخضعن لرجالكم مرة في مؤتمر من عشر سنين وقفت واحدة قالت لي يمكن الآية غلط قلت لها صدقيني ما أظنش يعني بس الآية دي لأنها بتتفهم غلط خلي بالكم قبلها بآيتين على طول قال خاضعين بعضكم لبعض يعني الخضوع مش معناه قيمة للراجل عن الست الكلام ده مش عندنا الخضوع هي صفة من صفات المحبة احنا بنحب ربنا بنخضع له ربنا بيحبنا بيخضع لنا احيانا يعني ايه بيعمل اللي احنا بنقوله بنزلنا عليه بيقول حاضر هل ده معناه قلة قيمة لربنا المسيح له المجد وهو واحد مع أبيه في الجوهر يقول مع كونه ابنا تعلم الطاعة يعني خد شكل حاضر يا, يا, يا رب وهو الأب واحد إذا الطاعة أو الخضوع مش معناه قلة قيمة خالص ده مفهوم الدنيا الخضوع حب ويبدأ بين الزوجين بالتبادل صحيح يناسب المرأة أكتر هنشرحها دلوقتي لكن هو في الأول الراجل ما يستكترش يقول حاضر لمراته لأنه دي علاقة طبيعية خاضعين بعضكم لبعض الخضوع ده متبادل بين كل أفراد الكنيسة وأفراد الأسرة لأن المحبة تخلي الواحد متواضع في خوف الله أيها النساء اخضعن لرجالكن بعد ما قال خاضعين بعضكم لبعض قال اخضعوا يا ستات بالذات لأنهم ظهر هيطنشوا الآية دي فإيه ركز معاهم وقال اخضعن لرجالكن كما للرب طبعا كما للرب دي يعني لوحدها لصالح الرجالة خالص تصوروا ان ربنا يعني بيقول الزوجات زي ما بتسمعوا كلامي اسمعوا كلام رجالتكم عشان تبقوا واحد مش اتنين عشان تفضلوا كده يونت ما يبقاش كل واحد ماشي بدماغه فزي ما بتسمعوا كلامي اسمعوا كلام رجالتكم انما هيرجع يوصي الرجاله ما تسقوش فيها بقى ها حبوا ستاتكم وحنوا عليهم وافدوهم واعملوا كل اللي يريحهم لكن قبل ما يطلب دي من الرجاله قال لهم يا ستات ما تبقوش اتنين في البيت تبقوا واحد دوبي في جوزك خليكي خاضعه ليه ريحيه في طلباته طول ما ماشي ورايا يبقى ربنا ورا الراجل ورا الست ورا الاولاد طابور داخل على السماء انما الراجل ربنا يسوع دخل على السماء يبص ورا ما يلاقيش حد وراه لا راجل ماشي وراه ولا ست ماشيه ورا لا راجل ولا عيال ماشيين على ورا ابائهم وامهاتهم فر- فركشت الحكايه انما هو التسلسل المنطقي ايه ربنا يسوع جه خد ايدينا والرجاله والستات ورا منهم والعيال ورا منهم والحكايه سهله وكله ماشي في طابور واحد بيسمع كلام بعض كلنا بنسمع كلام ربنا وكل واحد بيسمع كلام ال- الخطوة اللي قبله أو الدرجة اللي قبله كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء فلاحظ الكنيسة مش بتخضع للمسيح غصب لا ما فيش غصب خالص المسيح الكنيسة بتخضع للمسيح حب طب ما احنا احنا الكنيسة ياما بنكسر كلام ربنا بيعمل فينا ايه ربنا يطول باله لكن بتبقى علاقتنا بيه مشوهة بتبقى حياتنا مش ماشية طول ما احنا مش بنسمع كلامه بتبقى الدنيا ملهاش طعم انما اول ما نسمع كلام ربنا ككنيسة تلاقي الدنيا جميلة لكن هي مش بالعصاية ولا بالإكراه ولا بالإجبار لا خالص ده بكل حرية الإرادة لأنه خضوع حب الخضوع أولا يعني تواضع دي حاجة واضحة قوي في فكر الآباء محدش يقدر يقول حاضر إلا المتواضع ومش هيدخل السماء حد مش متواضع يعني يجوز تلاقوا فضائل يجوز تبقى عندنا ويمكن مش عندنا قوي يعني مش كل الناس عندها مواهب مش مهم المواهب تعرف توعظ ولا ما تعرفش مش مهم تفهم كتير ولا ما تفهمش مش مهم انما تبقى متواضع ولا متكبر لا مهم لو مش متواضع ما فيش سما ملهاش سكة تاني ده الباب الضيق بتاع السما والعلامة الأولى للتواضع هو الخضوع هو انك بسهولة تقول حاضر ان ما عندكش مشكلة تقول حاضر ما بتتعبكش الكلمة دي وانت بتوطي راسك ما انتش تعبان قيل عن شعب اسرائيل لفظ مشهور انه شعب ايه غليظ الرقب عارفين غليظ الرقب يعني ايه يعني ما بيعرفش يعمل كده يعني رقبته عامله كده يا جدع وطي راسك ابدا طب ده ربنا اللي بيقول لك وطي راسك عارفين الاديره زمان كانت الباب يبقى دايما واطي عشان اي حد يدخل على الدير يوطي راسه واحد ما بيوطيش راسه هيحصل له ايه هيتبطح مش هيدخل مش هيدخل لازم توطي راسك ولما الواحد ما بيوطيش راسه بالذوق ساعات تيجي تجارب تجيب راسه الارض عشان عشان يدخل مش عشان ربنا بيذله عشان يقرفصه ويدخله عشان يزقه زق انما هي ببساطه طب متى تيجي نوطي راسنا بسهوله يعني ببساطه كده نوطي راسنا لبعض بمعنى عندنا استعداد للخضوع مش مش بتهز كرامتنا ابدا الحته دي ما أسهل إن الواحد يقول حاضر طالما الطلب طبيعي وما هوش بعيد عن ربنا وماشي رأيك ولا رأيي يعني هي هتفرق كتير ماشي ماشي تلاقي الدنيا سهلة كانوا يحكوا لنا حكاية زمان اتنين عصفورتين كده كانوا كل ما يحطوا على شجرة يلاقوا اتنين تحتها بيتخانقوا كل ما ينزلوا على شجرة يلاقوا اتنين بيتخانقوا فعصفورة بتقول للتانية ايه ما تيجي نلعب اللعبة دي شكلها لعبة حلوة الخناق اللي بيلعبوه البشر فقالت لها طب تعالي نشوف بيلعبوها ازاي فكل ما يحطوا على شجرة يلاقي واحد طلب من واحد طلب التاني قال له لا دبت الخناقة فعصفورة بتقول للتانية اديني الوردة دي قالت لها خدي قالت لها هاتي لي الوردة دي قالت لها خدي ومش عارفين يلعبوها فاهمين ازاي؟ ليه؟ لأنه أي طلب بيطلب حاضر مش عارفين يلعبوا لعبة لا مش عارفينها فهم عصافير احنا بقى مش عصافير احنا بنعرف نقول لا ما بنعرفش نقول حاضر فأول مقياس للخضوع التواضع أنك تبقى بسهولة متواضع بتريح اللي حواليك تاني علاقة بالخضوع كلمة الحب ويقولوا يعني أنه الكتاب استخدم submission مش obedience لأن كلمة submission فيها أرقك شوية من كلمة obedience يعني الطاعة ممكن تستخدم في علاقة موظف برئيسه وعبد بسيده إنما submission هي نفس الكلمة اللي بتستخدم في علاقتنا بالله وفيها كامل الحرية فيها كامل الحرية يعني أنت بتطيع بمزاجك مفيش أي نوع من الإكراه عليك وأنت بتعمل كده فالقصة قصة حب الخضوع هو خضوع حب كل ما تحب بيتك أكتر كل ما تريح اللي حواليك كل ما تحب ربنا كل ما تنشغل بوصيته أكتر هتبقى عاوز ترضيه فبتقول حاضر من كل قلبك الخضوع كمان يحتاج إلى ثقة بالنفس اللي عنده ثقة بنفسه هو اللي بيعرف يقول حاضر بسهولة اللي ما عندوش ثقة بنفسه هو اللي تلاقيه قاوح ويعترض وي. احنا للأسف طلع لنا جيل من الشباب حاضر دي تقيل عليهم قوي وفاكرين ان دي ايه يعني نوع من الثقة بالنفس لا هو يا صغر نفس يا كبرياء بس مش ثقة بالنفس الثقة بالنفس يبقى معاها على طول نوع من الخضوع السهل كمان الخضوع يدي سلام لما الناس كلها تخضع لبعض تلاقي الدنيا ماشية بسلام رابع نقطة أساس من أساسات الاستقرار الليزيجي أو البيت المسيحي المسؤولية يقول لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد كلمة مهمة قوي بنقولها في وصية العريس للأسف العريس بيبقى مركز مع التصوير ساعتها مش دريان بعشت إنما العريس بنقول له إيه أنت المسؤول عنها بعد والدي مسافة أسبوعين يجوا بشكل وخناقة لمراته بتقول أنا مش لاقية راجل مسؤول أنا واخدة واحد يعني متدلع ما عندوش إحساس بالمسؤولية دي بقت ظاهرة على فكرة شباب كتير ما عندوش إحساس بالمسؤولية إنما ربنا يسوع حط نفسه كمثل أعلى لكل عريس لأن الرجل مسؤول وأغلب الرجالة تنحصر المسؤولية للأسف في اعتقادهم أنه يجيب فلوس ويصرف على عياله فكرة غلط تماما فكرة غلط تماما مين قال أنك أنت اختزل دورك أنك مورد مالي مين قال كده فين دورك كزوج حنين على مراتك فين دورك كأب بتقعد مع أولادك فين دورك كمدبر ومفكر فين دورك الاجتماعي والعلاقات فين دورك في متابعة كل اللي بيحصل في البيت لا المسؤولية للأسف النهاردة كلمة مش موجودة كتير في بيوتنا وطبعا بيطلع ولادنا برضو مش حاسين بالحتة دي فمش شبعانين منها كفاية فتعبانين بتجيب لهم متاعب نفسية كتير يبقى خايف من الدنيا لأن ما لقاش أب مسؤول عنه كفاية ما لقاش أب واقف جنبه في كل خطوة الرجل هو رأس المرأة هنا ده مش authority it's responsibility فرق كبير قوي بين انها authority تتحكم فيها بيها في مراتك ومنها انها مسؤولية تحمي بيها مراتك وولادك فرق كبير خالص ربنا يسوع مش بيذل فينا كبشر ربنا يسوع بيفدينا يعني واخد المسؤولية عننا لما بنغلط بيقف يقول أنا مسؤول عن اللي عملوه زي ما انت تروح مدرسة او كلية ابنك ويحصل موقف صعب تقول انا الاب انا ولي الامر انا مسؤول عن اللي عمل حتى لو كان غلط هتسمع لك كلمتين بايخين وليكن انا المسؤول لاني اب انها مش هتمسك ابنك تهزقه وخلاص تقول له روح شيل بقى همك لا المسؤولية برضو نتاج حب ونتاج نوع من انواع العطاء يعني ال responsibility دي نوع من ال giving ان انت انت you care for بتفكر في حد مشغول بيه مهموم بيه عايل همه بتشيل شيلته بتشيل معاه انما الريسبونسبيلتي وانا مالي وانا مالي ده النهارده شعار مصري براق جدا وطبعا البلد بتتلخبط والاجيال طالعه مشوهه ليه طول النهار بيسمعوا وانا مالي وأنا مالي طب ما فيش حد ماله المسؤولية كمان معناها تبدأ من الدماغ يعني الحب بيبدأ من الفكر قد إيه بتفكر في مصلحة اللي حواليك قد إيه بتفكر في راحة مراتك قد إيه بتفكري في اللي يرضي جوزك قد إيه بتفكروا في اللي يسعد أولادكم ومصلحتكم إنما عادة الواحد فينا معلش هقولها بصراحة واحتمله يعني الواحد فينا أول ما يبعد عن ربنا شوية تبان الأنانية على طول خلي بالكوا دي قاعدة ثابتة أول ما الواحد يبعد عن ربنا شوية يطلع الإيجو السلف سنترزم الأنا تتشغل بنفسك على طول مهما كان عندك مبادئ وأخلاق عالية طالما علاقتك بربنا ضعفت تأكد إنك بقيت أناني حتى لو مراتك ما قدرتش تقول لك كده ولا أولادك عرفوا يقولوا كده انت بقيت اناني لانه ربنا ما بقاش مالي عقلك وقلبك انما الروحانيه تهذب النفس فتخلي الواحد يعرف يحب فتلاقي مخه مشغول باللي حواليه فالريسبونسبيلتي بتتولد من الروحانيه الحقيقيه لما ربنا يشغلك تلاقي نفسك فعلا بتفكر في اللي حواليك وبتنسى نفسك كمان المس... المسؤوليه ما هياش نوع من التميز او التفوق او التعالي أو الطبقية بين الرجل والمرأة لأنه ربنا يسوع له المجد في آية تاني بولس الرسول قال كل رأس كل رجل هو المسيح كما أن رأس المسيح هو الله ورأس المرأة هي الرجل طب لما يقول رأس المسيح هو الله وإحنا نؤمن أن المسيح هو نفسه الله يبقى المرأة والرجل إيكوال إنما هنا إيه المرجعية إيه فاهمين إزاي بمعنى أنه المرأة خارجة من الرجل امتداد للرجل لكن ده مش معناه أنه أقل منه ولا أقل في التفكير ولا أقل في الشخصية ولا أقل في الفاليو لا لكن هي امتداد طبيعي ليه المبدأ الخامس هو كلمة الحب يقول أيها الرجال أحبوا نساءكم بما أنك كرجل مسؤول مع المسؤولية في كلمة حب زي ما المسؤولية انطلبت منك كراجل قبل ما تنطلب من زوجتك الحب انطلب منك أولا كلنا لازم نحب بعض أباء وأمهات وأزواج وزوجات لكن بدل ابتدينا بالراجل في المسؤولية هنبتدي بيه برضه في الحب لألا يكون هو بس مستقبل لا هو مرسل فأيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة ربنا يسوع حط لنا مثل واضح قوي الحب يا جماعة مش مشاعر كل الستات تتمنى لو كانت ترجع تتخطب تاني وخلاص لأنه بعد الخطوبة انتهى الحب عند ناس كتير كده في ناس تعتقد أنه بنهاية الخطوبة انتهت المشاعر الحلوة انتهى الكلام الحلو انتهت ال... ده لأنه مش ده الحب اللي يقصده ربنا ده حب مخشوش موجود في السوق اللي هو بالكلام وبالمواقف لكن الحب العملي اللي فيه كوميتمنت فيه التزام فيه وفاء في تفكير في الآخر واللي يرضيه واللي يسعده الموضوع هنا ما بيقفش أبدا عند حدود خطوبة أو جواز ده حب ممتد لأنه حب بالإرادة ما هوش حب بالمزاج الحب بالمزاج ده أخيب أنواع الحب وأشهر أنواع الحب الموجود فهنا ربنا يسوع لما بيحبنا مش بيتلذذ بينا احنا ما احناش لزاز الحقيقة عند ربنا إنما هو ربنا بيحبنا بكل ما في الكلمة دي بيتعب معانا ويفكر فينا ويفدينا ويدبر حالنا ويسامحنا ويحتملنا هو ده الحب عشان كده ربنا يسوع دايما لما يقول كلمة أحبه لازم عادة يجيب وراها كما كما كلمة كما ليه؟ لأن الحب بيتغش فلازم يبقى قدام منك كما مثل أعلى موديل بتمشي عليه الحب أحب إزاي يا رب مراتي أحب إزاي ولادي بص حبيبي اتعلم مني شوف أنا بحب إزاي أنا مش بحب بشوية كلام أنا مش بحب بشوية مشاعر أنا مش بحب عشان أنا انبسط لا وانس من ساعة ما حبيت تعبت واتبهدلت معلش هو ده الحب فبيقول هنا كما كما أحب المسيح الكنيسة طبعا لذاتي في بني آدم أبونا بينبهني معناه ان ربنا بيتلذذ بالحب البشري حتى لو في صليب خلي بالكوا دي ما تلغيش دي صدقني لما تحب مراتك وتتعب معاها وتخدمها وتطبطب عليها وتعمل اللي يرضيها مش اللي يرضيك هتكتشف ان ده طعمه احلى من موقفك القديم مستني هي بس ترضيك اذكر زوجة تقية قعدت تخدم جوزها اخر سنتين من عمره كان جاله كانسر وكانت حالته صعبة خالص وتعبت معاه قوي وبعد ما راح السماء قالت لي بص يا ابونا انا طول عمري احب جوزي قوي انما اكتر سنتين حبيته وحسيت بيه واتمتعت بيه كانوا اخر سنتين اللي كان بينا حاجه جسديه ولا كان قادر يتكلم ولا كان قادر يقول حتى ولا يطبطب انما وانا بخدمه وانا بطبطب عليه وانا بشيل معاه وجعه كنت حاسه بسعاده ما كانتش عندي طول حياتي وده الحب اللي يقصده ربنا الحب اللي فيه بذل وفيه عطاء له طعم فربنا إن قال لذاتي في بني آدم ما هو من ساعتها يا عيني وهو تعبان معانا ربنا اتصلب وتعب حب كنفسك حب مراتك كنفسك شوف انت لما بتبقى تعبان عاوز تجري ترتاح ما بتفكرش ليه في مراتك بنفس الطريقة لما يبقى نفسك في حاجة ما بتقدرش توقف طموحك طب هي لما نفسها في حاجة ما بتفكرش في طموحها ليه كمان القداسة نمرة ستة يقول لكي يقدسها مطهرا إياها بالكلام الكلمة دي بقت قليلة قوي في قاموسنا يعني مع ان لو سألنا نفسنا سؤال بسيط هو المسيح جه من السماء ليه ممكن تبقى أحد الإجابات أو الإجابة المهمة عشان يعملنا قديسين ومن العهد القديم بيقول كونوا قديسين كما أنا قدوس قلنا له لا لا لا يعني بعيد قوي عننا الكلام قال طب هاجي وهوريكم القداسة تتعاش ازاي وهحط الروح القدس فيكم وهديكم جسدي المقدس وهخلي الدنيا كلها حواليكوا قداسة عشان أعملكوا قديسين وراكوا وراكوا لغاية ما أعملكوا قديسين مش هتبقوا ولادي غير لما تبقوا قديسين فالقداسة إن كانت بتبدو كلمة بعيدة قوي هي يعني طموح الله من ناحيتنا فربنا عاوز بيوتنا بيوت قداسة كل اللي فيها قديسين والقديسين مش معناه معجزات ولا جناحات خلي بالكم قديسين في فكرنا البسيط يعني ناس عايشة حسب إرادة الله زي ما ربنا تمنى لها كده عايشين حياة حب وهدوء وتواضع وبساطة لكن القداسة ما هياش يعني بطولات تتعمل ولا معجزات لا مش دي القداسة فهنا بيقول لكي يقدسه يعني إذا الراجل كاهن الأسرة مسؤول عن قداسة نفسه وقداسة بيته الواحد يبكت نفسه ويبكت الرجالة كام راجل فينا مشغول انه يعيش قديس ويخلي مراته واولاده قديسين كم واحد مشغول انه يظبط بيته على إرادة الله ماذا تريد يا رب أن أفعل ده السؤال اللي شغله طول الوقت عاوزني أعمل أنت مديني كتير يا رب بس السؤال اللي يشغلني أنت عاوز مني إيه ليا ولولادي وللي حواليا القداسة تحتاج أن يبقى في مسبح عائلي يعني إيه يعني نتلم حوالين الإنجيل والإجبية ولو دقايق إنما نسيب الدنيا تاكلنا في موضوع لسه عن المشغولية أو مش فاضي آخر موضوع فمش هطول في الحتة دي لكن حتة الصلاة والإنجيل وحرص البيت وحرص أب الأسرة أو حرص الزوجين على الحتة دي أنا مكس... أنا خايف نقف قدام ربنا نخجل لما نقول له ما كانش في وقت طب ده الوقت كله هو اللي اداهولنا فتيجي تقول له ما كانش في وقت نقعد مع الانجيل هيبقى عذر شكله صعب قوي منين انا مديك العمر ده كله قلت لي ما لقيتش وقت اشمعنى لقيت وقت لاي حاجه تاني الاسرار مكانه الاسرار فين يعني التناول هل انت حريص تتناول بانتظام هل ليك اب اعتراف هل علاقتك مع ربنا شغلاك وشغله بيتك هل ممكن تقول لمراتك بمنتهى الحنان بقالك مدة ما تناولتيش ما تيجي نروح القداس سوا ولا عين الزوجات هي اللي بتحاول تعمل الدور التوبة التوبة ايه مكانها في حياتك هل بتراجع نفسك كل شوية يا ترى انت ماشي زي ما ربنا عاوز ولا خلاص الغضب ده بقى طبيعة ما بتحاسبش نفسك عليه والإدانة اللي في دماغك شغالة دي والتهكم على الناس ما بقتش خطية في قاموسك انت بتراجع نفسك ازاي يا ترى السما شغلاك القداسة دي معناها واحد عارف انه بكرة في السما مشوار اللي جاي السما السفرية الأخيرة هي السما طب هل الموضوع ده شغلك بتحضر له بأي شكل بياخد قد ايه من تفكيرك فالقداسة فين من بيوتنا فين من حياتنا عشان نقدر نعمل ولادنا كده نمرة سبعة احنا قلنا هما تسعة قربنا يقول يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم من يحب امرأة يحب نفسه لأنه لم يبغض أحد جسده قد بل يقوت ربي كما الرب أيضا للكنيسة لأننا أعضاء جسمي من لحمي ومن عظامه ليه استخدم الكلمة دي فاكرين آدم أول ما شاف حواء وكان قبل الخطية كان لسه إيه يعني بريء كان لسه كويس يعني آدم قال هذه ها لحم من لحمي وعظم من عظم قال دي حتة مني فربنا عشان بيرجع الصورة القديمة لآدم قبل السقوط فبيقول انتوا يا بشر بقيتوا حتة مني انتوا يا كنيسة لحم من لحمي وعظم من عظامي فأنا مسؤول عنكم يعني لما تنمو يا آدم وتستعيد صورتك اللي راحت منك القديمة هتبص لمراتك انها حتة منك فانت مش هتحسها منفصل عنك في اي لحظة يعني الوحدة هدف من اهداف السماء ربنا لما خلقنا خلقنا واحد يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق ويكون الإسنان جسدا واحد قد إيه حققنا من غرض ربنا في الحتة دي قد إيه أنت ومراتك واحد قد إيه بتحسوا ببعض وبتفكروا مع بعض وما بتختلفوش أبدا والتارجت مشترك عاوزين تروحوا السما سوا أنا قلت دي كذا مرة بس أقولها تاني كان في كاتب روسي أرثوذكسي حب يعمل كتاب عن الجواز وراجل يعني مخضرم يعني فقعد يدور عمالين يجيبوا له صور للغلاف بتاع الكتاب شباب بقى ايه دنيا خضرة بقى وجميلة وبحر وورد وشباب ماسكين ايدين بعض وحاجات كده مش عاجباه ولا صورة وبعدين كان ماشي في جنينة كده في روسيا لقى راجل وست معديين السن القانوني فوق المية مثلا كده يعني وقاعدين على كنبة في الجنينة وشهم قدام حتى مش باصين على بعض وما بيتكلموش مفيش نفس آه، انما ايه ماسكين ايدين بعض وباصين قدام قام لقط لهم صوره وحطها على الكتاب عاوز يقول ايه وبتبان عليها فكره الكتاب كله قال الزواج او الحب الزيج اللي قصده المسيح مش واقف عند اول وتاني وتالت سنه مش واقف على الكلام ومش واقف على الحته الجسديه ده الجواز المسيحي ده راقي قوي ده حب يتحدى الايام فالناس دول الزوجين دول خلصوا كلام وانتهت الاحتياجات الجسدية إلى حد كبير وخلصوا رسالتهم يمكن من وجه تجاه أولادهم وأحفادهم إنما اللي مش ممكن ينتهي بينهم الحب اللي بينهم فماسكين إيدين بعض وبصين على السماء يعني لازم ندخلها سوا هو ده اللي فاضل ده اللي كان شاغلنا طول حياتنا قال هو ده الجواز الجواز إن إحنا بنتجوز عشان نروح السماء بنتجوز في الآخر عشان نشجع بعض على السماء بنتجوز عشان نخلص اليومين بتوع الدنيا زي ما ربنا عاوزهم ونقضي معاه الأبدية في فرح دائم ده الفكر المظبوط في الزواج المسيحي إنما هي مش لحظة فن لا خالص ولا مجرد استقرار نفسي الموضوع عندنا أخطر من كده كتير فهنا فكرة ال- الوحدة دي الوحدانية دي تتخطى حدود كتيرة قوي عن المعتقدات ال- الاجتماعية اللي حوالينا فيها المشاركة فيها التفاهم فيها الحوار فيها الاعتذار فيها الاهتمام فيها كلمات كتيرة هتيجي النهاردة وبكرة نمرة ثمانية يقول إيه يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته عندنا أزمة مصرية اسمها أزمة الفطام يعني تلاقي مثلا في أمهات مش عارفين يفطموا أولادهم من الرضاعة إنما عندنا أزمة فطامية أخرى بتبان في الجواز ان في واحد يبقى 30 سنه بس ما اتفطمش من ابوه وامه وفي واحده بتبقى 20 سنه وداخله على جواز ما ما اتفطمتش من مامتها فعاوزه في كل صغيره وكبيره تجري على مامتها وابوها ودي عامله لنا صداع مستمر وهز الزواج تماما ربنا يسوع من اول كلمه في سفر التكوين قال يترك اباه وامه ويلتصق بامراته وقال انسي شعبك وبيت ابيك فكان الكلام صريح و- وشديد ان الالتصاق الجديد والبيت الجديد والوحده الجديده تفطم الانسان عن علاقاته القديمه جوزك اهم من والديك مراتك اهم من والديك واخواتك واصحابك ده حق ربنا ده مش مش لانها كويسه ولا لانها مش كويس ده سيستم الزواج كده ده راي ربنا كده ده نظام ربنا كده وانت اتجوزت تبع النظام ده فالالتصاق معناه الأولوية واضحة أنت ملك لمراتك ومراتك ملكك وأي حد يجي بعد كده مهما كانت علاقتك بيه قبل كده أو بعد كده الالتصاق ده فيه سر سر مقدس لأن الروح القدس هو اللي بيخلي الاتنين واحد في سرية في برايفسي لأن نفس الكلمة دي على فكرة تقال على العلاقة بالله كلمة الالتصاق دي في آية تانية تقول خير لي الالتصاق بالرب يعني زي ما لما اللي بينك وبين ربنا محدش بيسمعه اللي بينك وبين مراتك محدش يسمعه سر الحب اللي بينك وبين ربنا زي سر الحب اللي بينك وبين مراتك محدش يدخل فيه مهما كان أبدا الالتصاق أساس النمو لأن العلاقات هي اللي بتدي نمو للإنسان فعلاقتك بمراتك هتكبر كل حاجة حلوة فيك و- وتدي نضج آخر نقطة فعلا بجد الاحترام أو الهيبة أما المرأة فالتهاب رجلها الريسبكت الهيبة أو الاحترام معناها أن الواحد يعني يقدر ويحترم كل حاجة في الطرف التاني عارفين بيحطوا في كلمة كده بتغيظ الشباب برضو في الإكليل البنات بالذات لما نحط لهم أبونا إبراهيم وأمنا سارة ونقول لهم إيه كما كانت أمنا سارة تدعوه سيدي تلاقي كل الكنيسة ضحكت وإحنا بنقول نكت إيه إيه ده يعني وتلاقي العروسة ضحكت كأنها حاجة فاني الحقيقة أنتوا عارفين إمتى سارة قالت على إبراهيم سيدي العجب العجاب لأن القديس أظن ذهبي الفم قال كده قال دي قالت في سرها يعني حتى في سرها مش علنا كانت بتقول على ابونا ابراهيم سيدي لانه الحكايه دي اتقالت امتى لما ربنا يسوع جه زار ابونا ابراهيم ساره كست شرقيه كانت في الخيمه جوه ما طلعتش فربنا يسوع بيقول لابونا ابراهيم بص السنه الجايه باذن الله يكون معاك ولد فساره ضحكت ما صدقتش ربنا وقالت ايه ساعتها قالت كيف يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ مش بقى قالت اللي قاعد لي بره ده لا سيدي قد شاخ يعني بتحترمه في السجن حتى من ورا الخيمة الاحترام ده بيبني علاقة زوجية سعيدة جدا لما لما الزوج يحسس مراته انها كبيرة في نظره وبيقدرها قدام كل الناس وبيقدمها على نفسه في الكرامة وباصص لها بإعجاب دائم مهما كبروا طبعا ده ده الاحترام ده يفرق جدا معاه وهي لما تبقى جوزها دايما كبير في نظرها وبتكرمه قدام كل الناس و... وبصاله بإعجاب الحاجات دي تخلي البيت دايما هادي سعيد قدام الناس وأرى الناس الاحترام في تقدير في تشجيع في حرية في الآخر بنقول أن البيت المسيحي ربنا له يعني رؤية فيه يتمناه بشكل معين ومحدش هيسعد غير لما يدخل في الشكل ده مهما كان عندنا إمكانيات السعادة مرتبطة بالشكل اللي ربنا قصده وربنا قايل الكلام ده في الإنجيل فقايل إن البيت المسيحي لازم يبقى فيه شكر ولازم يبقى فيه اسم ربنا ولازم نتعلم الخضوع ولازم يبقى فيه مسؤولية ولازم يبقى فيه حب وقداسة ووحدة والتصاق واحترام لإلهنا كل مجد وكرم الأبدا